قال الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا مشيئة الله سبحانه وتعالى والدرس العشرون من دروسنا في شرح كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه رضي الله عن الامام البخاري وعن ائمه وعلماء المسلمين الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعذرة ان كنت قد تاخرت في صلاة المغرب حاجة من بره على طول وندعو الله سبحانه ان تكون هذه الجلسات كلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها أو لا يجعل للشيطان فيها حظا ولا نصيبا وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل رب العباد بيننا شقيا ولا محروما وألا يجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفره ولا كربا إلا أذهبه ولا هما إلا فرجه ولا غما إلا ضيعه ولا دينا إلا قضاه ولا مريضا إلا شفاه ولا ضالا إلا هداه ولا ميتا إلا رحمه ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رده اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم فك أسرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم حقق لنا آمالنا وأذهب لنا آلامنا وثبت لنا لقيننا وقونا على طاعتك يا أكرم الأكرمين إنك يا ربنا على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طبعا توقفنا يوم الاثنين الماضي ونحن نواصل رحلتنا مع شعب الإيمان عند الفرار بالدين توقفنا عند العنوان او الشعبة التالية من شعب الايمان وهي الفرار بالدين يعني ايه الامام ابن حجر وهو بيفسر الحديث الشريف عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان يعني ايه الفرار بالدين اولا العالم الذي نحيا فيه الفقهاء يقسموه قسمين دار اسلام ودار حرب يعني العالم اللي احنا عايشين فيه حاجه من الاثنين يا دار اسلام يا دار حرب يعني ايه دار اسلام ويعني ايه دار حرب اهل البلد اللي هي فيها كثره غالبه من المسلمين وتحكم شرع الله دي اسمها دار اسلام مدام فيها مساجد يصلى فيها فيها انظمه الزكاه بتوزع فيها رحمه بالفقير فيها اخذ بيد الضعيف فيها الفواحش ممقوتة من الجميع حتى وإن اختبأ البعض بفعلها أو صنعها في الخفاء لكن فنام سبحان الله العظيم أن الفاحشة لا يرضى بها إنسان في هذا البلد فهذا يسمى بلد إسلامي أو دار إسلام أو دار سلم يعني إيه دار سلم؟ يعني ما أشرت السيف في وش حد من إيه؟ من أهله ومن هذا الشعب دار حرب هي الدار التي إما فيها أقلية إسلامية وإما ليس فيها هناك أقلية إسلامية أو أن هذه الأقلية مغلوبة على أمرها لدرجة أن هذه البلد لا تعرف عن الإسلام شيئا هذه البلد إذا رأت ثغرة في المسلمين حاربتهم وضيعتهم عن طريق أي وسيلة من وسائل الحروب سواء بالإعلام أو بالاقتصاد أو بالناحية العسكرية أو السياسية أو النواحي الإعلامية كل دي سبحان الله تسمى دار حرب يبقى إذا نستطيع أن نقول على أوروبا دار إسلام ولا دار حرب؟ دار حرب أمريكا دار إسلام ولا دار حرب؟ طيب روسيا دار الاسلام ولا دار حرب؟ طيب. لكن الشرق الاوسط اللي هو فيه جل المسلمين جنوب شرقي اسيا اللي فيه اغلب المسلمين في دار اسلام ام دار حرب؟ دار اسلام. طيب عند انتشار الاسلام وبعد ان استتب امر العقيده في العالم تبين للمسلمين العدو من الصديق او الدوله المسلمه من غير المسلمه. يعني ايه؟ فهو فيه دوله بيننا وبينها ميثاق لو في ناس المسلمين في عهد بين بين المسلمين وبين هؤلاء الناس على الا نحاربهم ولا يحاربونا او الا يتجرؤوا على عقيدتنا او ما يالفوش كتب ربنا او يعملوا اذاعه مضاده لنا يبقى اذا دي اسمها بيننا وبينها ايه عهد وميثاق اذا نقض هؤلاء عهد هذا العهد وهذا الميثاق فاصبحت من دار فيها معاهده الى دار ايه؟ الى دار حرب جميع الدول الغير اسلاميه تترصد بالمسلمين الدوائر واقل حاجه تعملها ايه تاخد ولادنا تربيهم بطريقه خاصه تاخد ولادنا وتشحنهم شحنه خاصه تعمل له غسيل مخ يعني تخيل انت دوله زي اسرائيل او زي امريكا او زي روسيا خلي ولد منها مننا من ولادنا يروح ياخد له بعثه هناك او يقعد ثلاث اربع سنين هذا الولد ان لم تكن له ركيزه في العقيده او قاعده صلبه في العقيده او ارضيه صلبه في العقيده بتغيث المخ قال له ايه؟ قال له شوف اوروبا شوف اوروبا اللي سابت تعاليم الكنيسه من سنوات شوف تقدمت ازاي؟ شوف وصلت الى القمر شوف المانيا بعد الحرب حصل لها ايه؟ شوف اليابان بعد الحرب حصل لها ايه؟ لانهم مش مسلمين، لو دول مسلمين زيكم كانوا يبقوا متخلفين، يبقى الاسلام سبب تخلفكم. الولد عشان خالد ده ما يعرفش يعني ايه الاسلام، ويعني ايه يعني مين جابر بن حيان يعني ايه ابن النفيس يعني ايه الخوارزمي يعني ايه ابو بكر الرازي مين ابن سينا مين ابن رشد مين الغزالي مين ابو حنيفه مين الشافعي فالولد خالد به من ان الانسان سبحان الله في هؤلاء في هؤلاء العلماء الكبار او هذا الفكر الكبير الذي اكلت من حوالين الفتات بتاع موائد المسلمين اوروبا فاذا بها تصل واذا بالمسلمين يقف محل الشرك ليس الاسلام سبب تخلف المسلمين ولكن السبب هم المسلمون انفسهم يعني نحن كما قلنا من قبل الاسلام له فضل على المسلمين وليس للمسلمين فضل على الاسلام تمام كده؟ يعني الاسلام هو له الايه؟ الفضل علينا ان احنا ماذا نسوي في العالم لولا اسلامنا؟ ايه نسوي؟ فلذلك سبحان الله انت اللي عندهم الفيديوهات وشافوا الفيلم الاخير اللي بيتعرض في لندن الكلام ده من سنه هو يسمى سفر الاسلام سبحان الله العالم مرعوب من حاجه اسمها قوه اسلاميه ويتوقع الخبراء ان القوة الاسلامية دي قال مقرها القاهرة او مقرها مصر يعني على كل سواء توقعات كانت في محلها او غير محلها الانسان قوة لا يستهان بها العالم كله يرهب جانب الاسلام لان العالم على يقين كامل لانه بيدرس تاريخ احنا للاسف ما بندرسش تاريخنا لو استقرأ شبابنا تاريخنا لوجدوا الاتي يجدوا ايه؟ يجدوا ان جورج ملك انجلترا والدنمارك ارسل رساله لهشام بن عبد الملك جورج بعث رساله بيقول له إيه؟ اما بعد فلقد وصلت بلادكم الى مراقي حضاره كبيره ولقد ارسلنا بعثه علميه تحت قيادة الأميرة ابنة أختنا الأميرة بيرنا لكي تتلقى العلوم في مدارسكم العريقة والرجاء يرجو ملك انجلترا بيرجو ايه؟ الرجاء منكم ان تصبحوا للبعثة المجال في ان تتعلم من العلوم المختلفة التي زرعتم فيها. في الاخر بيختم الجواب يقول ايه؟ خادمكم المطيع جورج ملك انجلترا والدنمارك. خادمكم المطيع. تخيل انت لو ملكة انجلترا النهارده حبت تبعت بعثة ها؟ للسودان ها؟ هتقول لي بتاع السودان ايه؟ انا مش يعني طبعا انت تخيل انت ما يقال لان الضعيف لا حجة له. الاسلام لن ينتصر ابدا بتفسيرها الجدلية. لن ينتصر الاسلام بالغوائيه ولا بتعريف الصوت الاسلام مش هينتصر احط ايدي على صدري ولا احطها على بطني ولا احطها ورا ظهري حط ايدك في الحته اللي تعجبك ها بس خلي قلبك وعقلك مع الله ومع كتاب الله خليك مؤمن عملي والمسلم العملي اللي هو المسلم سبحانه انت لما تستقبل يعني بلاش تقرا التاريخ خليك في النهارده العالم كله جميع القوى العالميه عندها القنبله الذريه ما عدا المسلمين المسيحيون سواء في اوروبا او امريكا عندهم قنبله ذريه ولا ما عندهم؟ عندهم الشرق الشيوعي روسيا عندها قنبله ذريه ولا ما عندهاش؟ الجماعه بتوع الصين عندهم ولا ما عندهم؟ الهندوس اللي هم عربه البقر عندهم ولا ما عندهم؟ لكن يحرم على المسلمين ان يقيموا قوه نوويه لانها تخضع للتهديد بتاع الامم المتحده فاذا هي خطه مرسومه ها فبقول لك انا في مؤتمر الاستشراق الاخير اقروا عده قرارات قال وده موجود في الملفات بتاعه اثر ونتائج الحمله الفرنسيه على مصر. سنه سته انت خدت اللي عليك ولا خدت اعداد، تعال هات الواد بتاع سته ثانوي، تعال يا ابني، سمعني نتائج الحمله، ده نتائج سياسيه ونتائج عسكريه ونتائج اقتصاديه ونتائج علميه، اما من النتائج العلميه كتاب حجر الرشيد الذي يحتك الحروف الهيروغليفيه ومش عارف، اما النتائج مش عارف 900 ثلاث صفحات نتائج الحمله. عارف انت الحمله كانت جايه عشان يرفع كلام الدغري ده سيبك من كلام التاريخ الخايب اللي كاتبه ده ها ده خايب هو مش عارف حاجه لانه لا قرا تاريخ ولا عارف تاريخ روح الاول يشوف هم كانوا باعتينها ليه اصلا نابليون كان بياخد كل سنه من علماء الازهر 200 عالم يقول لك ناخدهم يبقوا لسه لما يخرج مناطق دول مش اي 200 ده بينقي مين ال 200 الشاطرين قوي الناصحين اللي بيأثروا في الناس من خيره الدعاء يقول لك نعرض عليهم الحضاره الفرنسيه ينشغلوا بيها ابتدي نعطي بروعهم ان احنا علشان سيبنا تعاليم الكنيسه وصلنا الى ما وصلنا اليه فانتوا تسيبوا تعاليم الكتاب والسنه اللي بتقول عليها دي وانتوا توصلوا زي ما احنا وصلنا يرجعوا دول مين؟ مبشرين لايه؟ للحضاره الحديثه اللي ظهرت في فرنسا ودول مين؟ دول علماء الدين اللي هم الناس بتسمع لهم خلي بالك انت صار نابليون على هذه القاعده كده وبس ده كان لما يشعر ان واحد من العلماء حد يزرجن عليه شويه ولا يمتنع يروح يقتله ويقول ده فقد عشان ايه؟ تنتهي المشكله وبعدين لا اله الا الله راح اوعز الى الجماعه المصريين وقال لهم يا جماعه ايه قانون المواريث والقانون اللي بتقول عليه وابقى السارق وجلد الانسان ايه الكلام ده؟ لا لا لا لا تعالوا بقى اوريكم القانون الفرنسي سبحان الله العظيم الجماعه اللي كانوا مسؤولين عن مصر للاسف في هذه الايام راحوا جابوا علماء الارض ايامها وقالوا يا جماعه ما تحطوا قانون من الكتاب والسنه على وتيره القانون الفرنسي، القانون التجاري، القانون البحري، القانون آه، قانون العقوبات، قانون مش عارف ايه، قانون ايه، قانون ايه، توبوه. علماء الازهر بقى كانوا يبدو ايه من كتر القتل او من كتر الاسلوب مش عايزين يشتغلوا، قالوا لا احنا هنحط ده لا مش هنحط، قالوا ما انا حطيت قانون زي القانون الفرنسي، هنطبق القانون الفرنسي، انت حر ما تطبق. راح الغى بتاثير القلم القانون الالهي وحط مكانه القانون الفرنسي ومن ذلك الوقت سبحان الله لم يبقى لنا الا ايه قانون الميراث، ولو وجدت المحاكم سهوله في القانون الوضعي عن قانون المواريث كانت لغته ما كانش فيه ايه كان خلاص كده انتهى الايه الاسلام جر في قلم لا اله الا الله ماذا يتمنى الاعداء اكثر من ذلك اعداء المسلمين عايزين إيه اكثر من كده ايه اللي يتمنوه من المسلمين ان المسلمين بايديهم يحطموا الاسلام يعني ما جاتش مبرر ما تجدش واحد يشتكي الجامع الا مسلم مفيش حد يشتكي من ميكروفون الفجر الا واحد مسلم مش ممكن واحد مسيحي يشتكي من ميكروفون الفجر ممكن مش ممكن واحد مسيحي يشتكي من درس العلم لان هو ما يقدرش الاول وفي نفس الوقت يقول لك انا مش عايز اعمل دوله تاتي الشكوى من المسلم وبعدين يبقى الدرس جاي له ناس اخر الدنيا هو يبقى الحيط في الحيط يقول لك بقول لك ايه ما تخف شويه ما تقفل الميكروفون آه، اعصابنا يعني خلاص حل كل مشاكل مصر ما فيش الا اعصاب الدرس او اعصاب الايه اذان الفجر واعصابهم مرهقه حتى ان بعض المصاحبين قاموا قومه كده من كام سنه كل شهر آه، انا بيتهيألي فوق اذان الفجر في مريض اللي بيذاكر قال يعني مشاكل المواصلات اتحلت وميزان المدفوعات اتعدل والجنيه خلاص عوموه وغرق ولا غرق ولا انقذوه خلاص جينا ايه حلينا كل المشاكل لم يبقى الا مشكله اذان الفجر كلمة المشكلة كلمة تلك أعصاب الناس الرومانسيين لا إله إلا الله حتى إن لا إله إلا الله لما ربنا والعياذ بالله يحب يختم بواحد ختام سيء ها لأن هو بيعيش على الضلال أصلا الراجل بتاعهم ده بتاع المسرح ده اللي مات من شهرين ده عارف بعت رسالة للتوفيق يرحم الله الجميع سبحان الله بعت رسالة لصديقه لويس عوض لويس عوض لو جمعت الكراهية التي في قلبه تجاه الإسلام ده احترق المسلمين سبحان الله راح ورا الرساله بيقول له فيها ايه صديقي يا دكتور لويس عوض يحزنني وحبيبي ما تتعب انت من اجله في سبيل نشر العلمانيه في مصر هو زعلان من تعب مين صاحبه وصديقه المسيحي من ايه نشر العلمانيه للاسف هبت على مصر رياح ايديولوجيه جديده الا وهي رياح الدين الاسلامي الكلام ده السنه اللي فاتت الرساله ما نشرتش الا من ايام خلي بالك انت تقول اللي بيحزنني انك تتعب وفي رياح بتصب على مصر وللاسف ده هو بيقول يعني بس بالنص كده وكده حكي بالنص وللاسف ظهر التدين على ضباط الجيش أسف. للاسف ظهر التدين على ضباط الجيش وهذا امر جديد على المسلمين بالله عليه هل هذا الانسان يتكلم وهو عاقل ام يتكلم وهو نائم ممكن يكون واحد عاقل يقول الكلام ده سبحان الله وزعلان على صاحبه قوي صاحبه ده لا اله الا الله كان هدم ده الواد عرب من سنتين ثلاثه لما اختفى كده ما لقيش حاجه يهجم عليها هدم جمال الدين افغان ادى ارصاف ونصاب ورزقه حرامي وكان مش عارف من الشيعه ومن الجماعه الكفره انت مالك بجمال الافغان انا بل... انا اتكلمت عن مالك جندري عمر عمرك سمعت ع- حاجه عن مالك جندري مني انت مالك انت بجمال الدين افغان ولا محمد عبده مالك انت لكن سبحان الله فلم يفرد في وسائل الاعلام لهؤلاء سبحان الله يجب ان نقول يجب جميعا ان نستيقظ الاسلامي وما يراد به لازم المسلم يبقى صاحي يعني عارف لازم المسلمين يبقوا صاحيين يعني ايه صاحيين؟ يعني يجهزوا منازل لا يبقى صاحب العلم يتسلح بالعلم احسن كثيرا عندما يصل لي ان طالب يرفض السنه طالب يطلع بماده انا عايز كل الطلبه اللي تقوم بالمسجد تطلع باقل حاجه بجد جدا اقل حاجه ما نبقاش اقل من كده الطالب اللي يجيب جد راجل ما نخليش يصلي معانا يروح يصلي في حته ثانيه ليه انا عايز طلبه متفوقين عايز كل الكادر الجامعي من طلبه المسجد لما يطلع يتعين يبقى هو الرأي يمسكوا اعضاء هيئه التدريس يغيروا اللائحه بتاع الجامعه اللي هم زعلانين منها يعطلوا ولما يبقوا في هيئه التدريس هم بقى يقدروا يعطلوا المحاضرات اثناء الصلاه لكن يعطلوا وهو طالب يقول له بس يا ابني روح اتق الله مال ابوك الاول وبعدين ابقى تعالى كلمني اذا دخل مسجدا يتكلم نفس مين ده ده ولد تلميذ في كليه الهندسه ايوه بس هو ياخد البكالوريوس ده حللني ده هيكيد ابوه عقبال ما ياخد البكالوريوس بس هو ده بلاش كلام ادينا انه يروح يذاكر والناس على حق الناس على حق انا عايز المسلم القوي عايز المهندس الناجح عايز الطبيب المشهور ان هو يكون مسلم يعرف الله سبحانه وتعالى عامل يومين في العياده للفقراء عامل يوم روح في المستوصفات اللي هي بلاش دي او بالملاليم البسيطه دي يدافع عن العلم بتاعه عايز المهندس اللي يجي يرسم الناس يجي يرسم الناس اللي مش قادره ت- تجيب مثلا الناس اللي لها البيت من 70 80 متر اللي ربنا رزقها عايز المحامي اللي يتراضى عن حقوق الضعفاء ابتغاء مرضات الله عايز السباك والصنايعي اللي يتقي الله في صناعته وما يكذبش يقعد بقى جلد الحنفيه 20 جنيه والخلاط 50 جنيه والسخان 100 جنيه وسبحان الله عايزين ناس تتقي الله بعد كده يبقى احنا نصرنا الاسلام غير كده كده كده بتروح تعب احنا بنقعد مع بعض وبينقض الاسلام وترجع على البيت والدتك واختك وامك وزوجتك وبنتك قال لي شيخ ده كان كلام حلو قوي يعني ايه اه طلع قاعد يسلينا شويه بس فيها، هذه مسؤوليه العلم ده مسؤوليه لا اله الا الله الانسان سبحان الله المؤمن من فضل الله لم ترك الطريق يعيش ويتقلب في خمسه انواع من النور بعد ان توحد الغفور المؤمن كلامه نور المؤمن لما بيتكلم كلامه نور ما يطلع كلام لانه المؤمن هيتكلم بايه؟ بالكلمات السيئه القبيحه ام بالكلام الطيب؟ كلامه نور قال وعمله نور العمل بتاعه نور ونظره نور ومدخله نور ومخرجه نور انت رايح الجامع وجاي من الجامع ورايح الشغل وجاي من الشغل مستقيم على طريق الله سبحان الله وانت تتقلب الليل نهار في انوار الله انت نفسك يا مؤمن لم تلف الطريق انت تتقلب في الانوار حتى نايم الملائكه تستغفر لك سبحان الله ولذلك قال الله في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ايه حتى احبه فاذا احببته بل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وإن دعاني لأجيبن ما يدعوني به سبحان الله ده نور ولا مش نور؟ تعالى الثاني بقى المنحرف بيتقلب في خمسة أنواع من الظلمة كلامه ظلم كلامه غلط كلامه كله شر غيبة ونميمة وخوض في الأعراض وكذب وزور وبهتان كلامه ظلم ونظره ظلمة بص إلى ما حرم الله تظلم والعياذ بالله فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور سمع نفسه ظلمة لا يسمع إلا ما يوضع له في ميزان السيئات بيسمع الغيبة اللي بيسمع ع- الكلام في أعراض الناس اللي بيسمع الشر ما يروش للأغاني ليل نهار سبحان الله وبعدين مدخله مخرجه ظلمة ومدخله ظلم طالع رايح مشوار شر جاي من مشوار شر ما يتحركش إلا في الشر كالخفاش الذي لا يطير إلا بالليل احد ثلاث علماء عاملين بعلمهم ماشيين مره في حته خلاء فسمعوا صوتا يقول يا سعشر بري قالوا ايه ايه اللي ايه اللي سمع ده؟ يا س... ايه الف سين عين تاء راء يا سعشر بري قالوا هل سمعتم صوتا؟ لا طب سمعتوا ايه؟ ده واحد بيسمع فقال الاول انا قد سمعت اسعى ترى بري انا قالوا لا انا ما سمعتش كده انا سمعت من يقول ما أوسع بري ثالث قال لا والله أنا ما سمعت لا كده ولا كده ما سمعت إيه أنا سمعت بقى الساعة ترى بري ابن القيم رضي الله عليه في سيرة ابن تيمية بيعلق على الحادثة دي يقول يعني هم سمعوا واحد أعرابي ناس بيتكلم والأعراب لهم ألفاظ يعني ها سبحان الله زي الراجل اللي اللي دخل على جاب جاب كاس من الخدم خلي بالك كيلوي بتاع النحو ده الخدام خايف كيلوي يبص حته نحو ما يعرفش بتلوي قام كده وقال لي اللي خدامه ايه يا ولد يا غلام قال نعم يا سيدي قال له هل هيفقه العتاريس قال له ذق صيلم الولد كيلوي قال اول مره وانا بتاع اللغه اول مره تعدي عليك ايه ابن صغير قال له ولا ذق صيلم مين اللي بيسأل؟ أستاذ النحو كله مؤلف النحو ها عالم النحو سبحان الله وما يزق قيلا قال له ما هزقت العربي قال له يا ابني أقول هل صاحت الديكة يعني الفجر أذن قال له يزق قيلا يعني لا لم تصح بعد يعني هتقعد تغلبنا ليه ها كل واحد يعني له تفسير هتقعد زنقتني زنقت ها لكن لو يفترتها عليا ها وكان لي أستاذ أكرمه الله كان يعلمني فدخل مرة الفصل واخد بالك وكان معروفا بشدته بعلم اللغه كان يعني اللغه العربيه بتاعته اللغه في لغه عربيه ولغه عربيه ايه يعني صافيه لا يفقهها الا ذووها فقمنا احتراما للمعلم خلي بالك اختلفت الموضوع ده دلوقتي كنا بنقول فسبحان الله العظيم فولده وهو قايم راح وقع الايه الكرسي الاستاذ الله يكرمه قال له يا بني اقل عفرة الكرسي اقال الله عفرته الواد رفع ايده قال له ممكن يا استاذ ترجمها لي عربي قال لي كان سبحان الله لكن لو قرأ هذا في كتاب الله او في سنة الحبيب المصطفى لرأى الخير الكثير سبحان الله ولذلك دخل رجل على امير المؤمنين عمر شوف القران لما نزل باللهجات هم كانوا فاهمين هو بي- ايه اللي قال فيه ده بيقرا الولد ولا هو فاهم سبحان الله فلا اله الا الله قال يا امير المؤمنين فما رايك في من ضحى بضبط قال له نعم قال له ما رايك في من ضحى ببط قال له تقصد ان تقول في من ضحى ببط يعني جاب ظبي يوم العيد ايه وايه وده راح ضحى به يعني تقصد ان تقول في من قال لا اقول في من ضحى ببط انها لغه يا امير المؤمنين انها لغه كمان انها ايه لغه لا اله الا الله قال فسكت امير المؤمنين لا حول ولا قوه الا بالله ورغم ذلك كانوا علماء في اللغه وامير المؤمنين واقف على المنبر وايه وقرأ وفاكهه وابا واحد عربي كده قاعد في الجنب قال ما معنى الاب يا امير المؤمنين ابا يعني ايه؟ إيه ان عمر نفسه قرأها قال هل في المسجد من يجيب السائل يا سلام على الادب سلام يا اخي على الادب هل في الجامع حد يعرف يجاوب الراجل ده عن كلمه الاب قال رجل الاب يا امير المؤمنين هي الحكائف التي ترعاها الانعام ألم يقل رب العباد بعدها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم ال- الفاكهة لنا والأب لأنعامنا أنا مصر وفاكهة ها، وأبا متاعا لكم ها ولا أنت تاكل أب معقول اللي بياكل الأب الإيه الأنعام يبقى فاكهة لنا وأبا الإيه أنعامنا يبقى عايز أقول أن هي اللغة العربية سبحان الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ورد من حمير أو من قضاعة كان يكلمهم بلهجتهم قال أن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم يعني يكلم الناس وجاءه واد في الحمير وعندهم الحم- الجماعة في الحمير عندهم حاجة اسمها الطنطانية ينطقون الألف لام ألف سين مثلا الرحمن الرحيم يقولوا أم رحمن أم رحيم لهجتهم كده يا اخوانا بتوع الخليج لما ينطقوا الصوت ايه؟ ضرب لك وانا ضربت ضرب ها واخد بالك انت؟ لهجه لهجه عربيه سبحان الله ولذلك لما بيختلفوا كتاب الوحي في كلمه كانوا يعيدوها الى لهجات قريش لان القران نزل بلهجات قريش يعني اذا اختلفوا في الروايات يبقى ايه؟ تغلب ايه؟ لهجه فسبحان الله العظيم ال- فالجماعة الحميريين دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء لهم قطعان لهم أكل فقالوا نحن صائمون يا رسول الله قال ليس من أم بر أم صيام في أم سفر لم يفهم الصحابة كانوا مؤدبين بعد ما انتهت الجلسة قالوا لهم طبعا انت قلت ده بعد الجملة احنا مش فاهمينها وانت يعني استاذ البلاغة وبتوضح كلام ليس من أم بر أم صيام في أم سفر قالوا في الجماعة دول الألف واللام بتسقط ألف ميم عندهم فخاطبتهم على قدر عقولهم لأن ربني أو لأن ربي أمرني بذلك فليس أن بر ليس من أن بر أم صيام في أن سفر أي ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر فكان صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا إله إلا الله حتى وصل الأمر للراجل بتاع معرة النعمان أو العلاء أو العلاء كان كفيف وكان رجلا نبيها الراجل لو سمع أي معلومة ما ما ينفعش ابدا فاثنين من الفرد بيتخانقوا على حاجه اتاريهم اثنين حراميه واختلفوا فايه بيشتموا بعض بالايه بالفارسي وهو لا يعرف الفارسيه فواحد منهم راح لقاضي القضاه يشفيه فقال له طب فيه شاهد قال له ايوه فيه شاهد كان في واحد كفيف قاعد قال هاتوه فجابوا ابو العلاء تعالى يا راجل اتشهد قال له ايش قال له بايه قال له الاولاني قال كذا كذا كذا والثاني رد عليه قال له كذا كذا كذا والثالث راح رد قال له كذا والثالث قال له كذا لا اله الا الله قال له انك ضليع في الفارسيه يا ابا العلاء قال والله ما اعرف منها ولا حرفا ولكني حفظت ما قاله الاسلام اهدى تعالى بقى حفظ لك قصيده الشعر يا اخي يقول لك على ايه يا استاذ عليها كلها درست فيه يا الله قصيده الشعر عليه سيدنا عمر امرنا ان نعلم ابنائنا شعر العرب ليه؟ علشان يفهم الايه؟ سبحان الله اذا الراجل اللي راح من مصر يجيب حديث من ابن عباس فرآه يجلس مع ابن ابي ربيعه يسمع تخطيطا له قال ابن عباس كده في اخر السنه عشان اخد منك حديث قال قاعد مع الراجل بتاع الغزل والكلام الفاضي ده قال قال ما فهمنا هذا الا بهذا سبحان الله ما فهمنا هذا الا بهذا لا اله الا الله وانت لما تيجي تقرا في الجامع ل- لاحكام القران بتاع الامام القرطبي وترجم اجتهاد بالشعر شيء غريب ان العربي ذات الفاظ سبحان الله موجوده في كتاب الله فلذلك قد تحداهم القران وقلنا من قبل لما هم تحدوا ارادوا تحدي رسول الله وقالوا يا رسول الله ان في القران الفاظ غير عربيه وضربوا له الامثله الثلاثه اللي احنا قلنا عليها كلمه عجاب كلمة كبارة كلمة قطورة يعني أسد قالوا لا لا لا لا مش لغة عربية يا محمد ده ده كلام ده دول قرآن عربي ده مش عربي ده طب أنا أجيب واحد في العربي أستاذ في العرب وأنا أفهمته غلط جاب واحد كبير السن والرسول قال له اقعد قوم اقعد قوم لو كان الراجل زعل وزرجن وهو ما يعرفش القصه ايه قال كيف هذا يا محمد كيف هذا يا ابن قسوره العرب ان اباك كان رجلا كبارا ان هذا لشيء عجاب سبحان الله يعني دايما القران مؤيد بمن لا خلاق له ممكن الواحد يؤيد القران وهو لا يعرف عن القران شيء تجد طبعات من القران انيقه وممتازه قوي يقول لك طبع ها في برلين مطابع برلين الغربيه في المانيا لا اله الا الله ربنا يجيب الالماني الكافر عشان يسخر العلم بتاعه بالمطبعه بتاعته يطبع القران عشان يتيسر لي ان انا ايه اقرا القران في ورق مصقول وفي حروف واضحه اليس هذا خدمه لكتاب الله من اعداء الله ها يعني ربنا بيسخر اعداء الله عشان يخدموني ها كتاب الله سبحانه وتعالى فلا اله الا الله اريد ان اعود الى القضيه اذا اقول يجب ان نتنبه جميعا لما يرد بالاسلام وان نستمسك باسلامنا وان نعتز باسلامنا فيعني ايه الفرار بالدين أن توحد رب العالمين لا اله الا الله من بعد الايمان الفرار بالدين يعني إيه؟ يعني انت رايت بلدا مقيما على المعاصي بلد كله شر ربا ما بيعتقد خمر ما حلال القتل مفيش قصاص مفيش سبحان الله العظيم اقامه حدود مفيش تطبيق شريعه كله التفات اعراض الشوارع ها هذه هذا مكان يجب ان يهجره الانسان لكن المسلم له خلفيه اخرى بيسموها العلماء المصالح المرسله اللي هو ايه؟ هل هناك مكان افضل من المكان الذي تحيا فيه بالاستقرار وسافرنا الى اي حته في العالم لم نجد افضل من هذا المكان في مرض الله يعني مكان احنا عايشين هنا لا في مرض الله لا مكان افضل من هذا المكان حتى في الارض المقدسه حتى في مكه والمدينه سبحان الله هناك كثير من الهنات وكثير من التحفظات اخواننا اللي عايشين هناك والله هناك عارفين يعني سبحان الله لكن اريد ان اقول لا مكان افضل من هذا المكان ولا من ان نترك هذا المكان لمن لا يتقي الله ده بكره ولد يقول لك ايه؟ لا لا لا انا انصرت الشوف يقول لا لا انا انصرت الحقوق وبعدين هتجيب الشرطه منه الحقوق لمين بقى ان شاء الله؟ ها؟ كده شويه شباب مخنث يطلع ولد كده سبحان الله لا يتقي الله ويدخل الشرطه ويطلع ضابط حط رجل على رجل لا يتقي ابا كبيرا ولا شيخا عجوزا ولا امراه فاضله ولا ابنا صغيرا ما بيحترمش ده ولا بيعرف على ده ابدا نريد ان نقول يجب على المسلمين ان يملأوا كل الاماكن حتى بلغ الامر ببعض الناس الفاتحه انهم قالوا يجوز للمسلم ان يعمل في البنك الربوي بقصد التعلم الى ان يؤسس نظام هذا البنك ليكون عندنا خلفيه وقاعده عريضه من المحاسبين الذين يستطيعون ان يديروا دفه البنوك اذا اسلمت الدوله في يوم واخد بالك انت لكن لي تحفظ على هذا الراي طبعا وطبعا قد تحفظ انتم عارفين وسمعتوا مني كثيرا ولكن اقول ان هناك المصالح المرسله تقول يجب ان نقف جميعا مكتوب الايدي في اقامه الخير وكلما اقام اهل الشر مكانا او كلما نشر اهل الكفر مكانا يجب ان يقيم اهل الخير مكانا للذكر يعني ايه؟ يعني كثير من الاخوان اللي اعرفهم سبحان الله يقول لك ايه في ليله راس السنه الميلاديه البيوت للاسف بيصيبها بلوى غريبه قوي بيقطعها في ليله راس السنه الساعه 12 يطفي النور فهو عباره عن تابع عباره عن عروسه على ايه آه مسرح العرايس واحد يحركه بالضيوف هو لقي بطرس وصمويل وكوبيل عملوا ليله راس السنه فهو ايه عايز يتشبه وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه كان بالرجال فلاح ولكن التشبه بمين سبحان الله بعض من اخواننا اللي على الطريق يقولوا ايه؟ يقولوا ما دام فيه النهارده معاصي بترتكب لازم احنا نعمل جلسه علم لكي تتزن ميزان الارض في طاعه الله سبحانه. اه خلي بالك وبعدين لقيت واحد في ليله راس السنه بيقول لي لا انت لازم تيجي عندنا قال لك ايه؟ طب انا قاعد بعمل ايه؟ قال لا اصل احنا قاعدين عاملين قعده خير في البيت علشان اقاد اعداد الشر. طب بدل ما تقعد قاعده بيت ها ما كل فلان وفلان وفلان ونيجي نقعد كلنا بالايه؟ في بيت الله واحنا يبقى عند الكريم سبحانه وتعالى ويبقى هنا بقى الميزان افضل افضل سبحان الله فكما يقيم كلما اقام اهل الشر مكانا لشرهم وكلما فتح اهل الشر دارا لشرهم كلما يجب على المسلمين ان يفتحوا ايه بابا للخير الكلام ده جبناه منين؟ قالوا ان سيدنا عمر الله يرضى عليه لما اسلم قال والله ما انا سايب مكان كنت بقعد فيه في الجاهليه الا واقعد فيه وانا مت ومفيش نفقة أنفقتها في الجاهلية في, مر... في غير مرضات الله إلا وأنفق زيها في مرضات الله مفيش عمل كنت بعمله في الجاهلية وقت إلا وأعمله إيه؟ كيف هكذا العبد المسلم ولذلك يقول سفيان الثوري رضي الله عنه ثلاثة أعجبتني حتى ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني إيه يا سفيان؟ ويقال أن منسوب الكلام سلمان الفارسي فقال الثلاثة اللي أعجبته لغاية ما ضحك وصدر دليل أنه مؤمن في الدنيا والموت يطلبه كلنا مؤمنين في الدنيا ولا لا؟ بالله عليك أنت مش في دماغك دلوقتي بترسم لسنة 99 صح ولا مش صح؟ ابا لك انت انا انا ما انت زعلان ليه انت راجل صالح انا اسف شديد كلنا للاسف الشديد عندنا طول الامل خلي بالك يا اخوان اللي بيبعد المسلمين عن خط الايمان اصلا ها طول الامل حكايه الشباب هبقى اشوف هبقى صلي هبقى حج سوف ولعل واذا وقال المثل ال- ما اعرفش المثل العربي ولا مثل الفلاحي قالوا زرعوا اذا ها زرعوا لو في ارض اذا فانتجت يا ريت ايه ها في حاجه خدتها دلوقتي عصر لو لو الواد دخل الطب كان بيه مش عارف طب انا خالد يا حل ايه ها؟ سبحان الله قاعدين بس احنا لا لعل وسوف ويمكن وهنبقى وهنعمل سبحان الله العظيم لا اله الا الله عاملين زي بتوع الاحزاب هنعمل هنعمل اديلهم 35 سنه يقول هنعمل هنعمل وما سبحان الله وكثير الخلال وقليل العمل معروف لا اله الا الله المؤمنين في صدر الاسلام كان واحد منهم قليل الكلام كان ابو بكر يقول لك عائشه كنا نعد له اربع خمس كلمات في اليوم لكن كان بيشتغل بيه ابو بكر ها؟ كلما كثر كلامه كثر فقط كثر كلامه كده يكثر الغلط قال الكلام قال الغلط سبحان الله مؤمن في الدنيا والموت يخطبه وايه كمان قال وغافل وليس يغفل عنه غافل وليس يغفل عنه طب انا عايز افكر ان الملائكه نامت هل الملائكه تاتي بالليل لتقول انا هنام شويه خلي بالك يا رب من عبد احسن من يبدأ الناس لو حيين عليك حارس ها لو حيين عليك حارس سبحان الله يعني من بتوع اللي بيراقبوا دول لا اله الا الله هيتعب هيتعب منك يوما ما هيتعب منك هيلاقيك بتاخد 66 وتنزل تاخد عربيه وتجري تاخد التاكسي وبعدين وانا انا اوقع صدق يكون لها 50 منفوذ من على البراءه انا مش راقب خليه ها خلي بالك انت فلا اله الا الله لكن الملائكه لا تنام بتتعاقب عليه سبحان الله ووعدين والله فوق ذلك رقيب لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى أنا بقى غافل وليس يغفل عنه وتسأل إيه قال وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أساقط عليه ربه أم راض كله بيضحك كله بيفرق يقول لك يا شيخ تحت الحضن وتعوض والحتى تصل ولد بيضحك وبيكركع ويكبر كده قال له تعالى يا بني قال له هل بلغك أنك سوف تموت قال له إيه قال لنا أنموت وهل بلغك أنك سوف تعبر الصراط قال له بلغني قال له هل بلغك انك نجوت قال له لا قال فعليها الضحك بلغك انك هتموت وبلغك هتعدى على الصراط وما بلغكش انك نجوت بتضحك عليك لا بتضحك عليك يا اخوانا القلب قلب المسلم فيه نائحتان نائحه تنوح على الاخره ونائحه زي ما قلنا قبل كده تنوح على الدنيا فاذا اكثرت من اعمال الاخره انزوت الدنيا واذا اكثرت من اعمال الدنيا انزوت الاخره ما يم- أصل- الدنيا ظلمه والاخره نور لا تعيش الظلمة مع النور في مكان واحد لأن النور إذا وجد مع الظلمة قهرها لكن بتعرف الشمعة تعمل إيه في ميدان واسع لكن لما تجيب بطارية قوتها 3000 كيلو واط تنور ولا ما تنورش البطارية دي بتاعتك عايزة شحن مستمر هي بطارية الإيمان عايزة شحن مستمر لأنها بتهرب بتهرب عن طريق إيه؟ عن طريق سبحان الله الجنون وأنا قلت قبل كده في محاضرات سابقة أن أنت لو جبت طاحونة تطحن بيها دقيق طبخ نظيف صراحة تطحن بها خمر طويل وجاء رجل او شاب يريد ان يضع لك في قدحك الذي تطحنه فاحسن النبي صلى الله عليه وسلم ان منعته نزل الدقيق ناصعا وان لم تمنعه الفحم اتقطع به بايه؟ يسود الله يفتح عليك يسود الايه الدقيق طب ايه العمل؟ قالوا القلب ده عباره عن رحى للاعمال الصالحه فدايما بنور بالاعمال الايه؟ الصالحه الشيطان عايز يحط فيه في القلب ايه؟ فحم ان تركت الشيطان اقلل الدقيق اقلل النور اللي جوه بتودي لا اله الا الله فانت دلوقتي تمنع الشيطان اول باول قالوا لانك لو سمحت للشيطان مره اولا يخترق الحصار والحصن بتاع القلب وبدل اخترق الحصار والحصن سبحان الله الجماعه الاوروبيين يا اخواننا لما حبوا يضربوا الاسلام عرفوه فعملوا ايه؟ عارف عملوا ايه ازاي في العشرينات؟ قال احنا اول حاجه نضحك عليهم موضوع البعثات دي ناخد ولادهم ونعلمهم عندنا وانت عارف قصه البعثه خالص وبعدين قال ايه؟ قال نودي لهم الجماعه النصارى بتوع الشام يعملوا لهم مسرحيات وعارف انت جورج ابيض ويعقوب صنوع وايه والجماعه اللي عملوا الايه؟ اللي عملوا القصه في مصر ونشروا المسرحيات وراحوا جابوا مسرحيات دكتور هوجو وايه ودكتور هوجو ده اللي بيقولوا عليه والبؤساء ومش عارف ومسرحيات مولير وبتاع وعملوها على المسارح في مصر. ليه المسارح بيرتدها ناس قليلون؟ قالوا لا احنا ننقل لهم موضوع الاغاني وننفخ في الهشيش وارضى علينا بقى الست مصاب لبان والله يا الله لا يشهدك في, في عزيز لديك سبحان الله وتكامل الخلعي وبعدين انا بستغرب على الاسم منين كامل ومنين خلعي المهم انا متغسله كده وخلاص سبحان الله وطلع بقى عزيز عثمان وبقى هوبا وسيد درويش اللي مرسم عارف يا درويش ايه مرسم الكوكايين ده اللي بنمجده فيه فنان الشعب فركزت انه ما قلت انه فنان الشعب لانه مرسم الكوكايين كان خمسه وبعدين فضل يتعاطى الكوكايين لغايه ما فضت منه طب دلوقتي اتاكدت ده انا لو واحد عزيز عليا مات من اثر السجاير حتى اكتشف انه مات من السجاير فوجد الاوروبيون ان قضيه المسرحيات والاغاني مش جايبه نتيجه قال كل الكلام ده ايه مش هينفع ايه اللي ينفع قالوا ان ما زالت ما زال البيت المسلم قائم على اركانه ما دامت الزوجه في البيت مستمسكه بالكتاب والسنه طب نضيع المجتمع المسلم ازاي ان نضرب المجتمع الاسلامي في المرأة نضرب المجتمع الاسلامي في المرأة عملوا ايه قالوا تعالوا نضحك على المرأة المسلمة ونخرجها من مملكتها الخاصة طلعها من الايه من البيت نقول لها انت مسجونه وانت غرض في السجن ولازم تطالبي بالتحرر واوعزوا الى تلميذ نجيب عندهم قوي وهو السيد قاسم مم، ما قسم الله له بالخير سبحان الله فصلح كتاب المرأة الجديدة كتاب المرأة الجديدة لما تقراه عبارة عن تحريض للمرأة ضد الرجل ولعل في حاجتها لطيفة قوي كان احد العلماء اللي يعرف ربنا لما سمع مناداة قاسم امين في حكاية خروج المرأة للعمل او خروج المرأة من البيت خلي بالك فراح فرق دار قاسم طلع السلام عليكم اهلا وسهلا نعم اتفضل فالراجل قعد كده شويه وقال له صراحه انا مش جاي عشانك قال له الله مش جاي عشان ايه؟ مش جاي عشان مين؟ قال له انا جاي عشان الست بتاعتك بتاعتي بتاعتي ليه؟ قال انا انت بتقول المراه تتحرر ويعني تبقى زيها زي الراجل نص المجتمع فانا جاي ادردش معاها الحقيقه مش جاي ادردش معاك انا جاي زياره ليها قاسم امين قال له، انت جننت قال له ده انت اللي جننت انت اللي جننت عم مش انا اللي جننت انت تطالب بهذا لا اله الا الله وبعدين قالوا لها ايه سبحان الله قالوا لازم نحول المراه المسلمه زي المراه الاوروبيه لان المراه الاوروبيه اللي طلعها من بيتها برضه اليهود لما حبوا اليهود يضربوا اوروبا قالوا للمراه سوري اطلعي اعملي تنظيم نسائي عملوا تنظيم محدش سمع رايهم قال لا طالبوا بقى انكم تدخلوا البرلمان فطلبوا محدش سمع لهم قالوا طب طلبوا بقى انكم تروحوا معاهد العلم وتتعلموا خلي بالك فطلبوا ان فالمهم سنه سنه لغايه ما وصلوا الى المرحله الثانويه وقفوا. فالجماعه اليهود اوعدوا الى نساء اوروبا لا قولوا ان لازم تدخلوا الجامعه طب ليه ما تتعلموش تعليم جامعي؟ راحت داخله المراه الاوروبيه فحصلت ايه؟ اتشال الحاجز اللي كان موجود كم مبالغ في الاسلام مؤمر في الدنيا والموت يطلبه وضاحك بملكه وهو لا يدري أفاقة عليه ربه أم راضي لذلك وغافل وليس يغفل عنه الثلاثة اللي أضحكته اللي, اللي, اللي أعجبته حتى أضحكته والثلاثة اللي زعلته حتى أبكته فراق الأحبة محمدا وحزبه دي أول ما يذكرها يعيط ابن سلمان الله يرضى عليه سلمان منا على البيت كل ما يذكر الحبيب المصطفى والصحابة يعيط يقول امتى هلتقي بيه وسبحان الله العظيم وهول يوم المطلع خايف في الدنيا ها، من هول يوم المطلع يوم ان يقول الله سبحانه والسمع القارئ الناصح يوسف والسمع نعم يا رب سمعنا يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج لا اله الا الله هو خايف من اليوم ده الم- ال- ال- الثالثة اللي, اللي, اللي اللي ما تذكرها ذاك والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يا اخوانا اقسم بالله ان انت لو بعتوا لك انك تمثل انا وكيل النيابه بكره او يوم السبت الساعه 8 افرين في الورقه بتجيلك كده اهو بتفضل تترعش لغايه ما تجيلك الساعه 8 حته وكيل النيابه عاجل منظور عيالك او واحد زي او رئيس محكمه النقص يقول لك مش هتقف قدام رئيس لكن ده انا بقول يعني يقول لك ده جاهل والقانون نفرض يعني اكبر راس في العدل ها، وزير العدل ده. ايه يعني؟ ايه يعني لما تقف قدامه؟ انسان لك ما له وعليك ما عليك تحكم القوانين الإنسانية لا إله إلا الله يعني مش ما يقدرش يعمل حاجة إلا بإذن الله لا يتحرك ولا يتنفس ده سيدنا موسى قال يا رب ألا ترسلني إلا لفرعون كيف قال الراجل ده أبو واحد غير خلي بالك أبو واحد غير فرعون قال يا موسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري وبعدين قال له قبل كده إذ قال لا تخافا إنني معكما ها اسمع وارى يا سلام يبقى ربنا مع مين؟ مع صاحب الحق فانت داخل عند الوزير عند المحامي عند المستشار عند الو- الوكيل عند الملك عند ال- مش عارف ايه كل ده إيه؟ انت تدخل ومعك الله ان الله يدافع عن الذين امنوا خاف ايه؟ إيه اللي يخوفك سبحان الله والله يا شيخ كلما اتقيت الله كلما صار الناس عندك كما قال الرجل ونرى الناس ظلالا في السفور ايه يعني الناس ومن الناس مثال الحرف الفصل ماذا تصنع مع الناس قال ومن الناس ابدا يا راجل الناس غالبا طب ماذا تصنع مع الشيطان قالوا ماما الشيطان قالوا لا لا لا تزودتها قوي ايه وما الشيطان دي طب ده ده اللي موقع بيطلع عينينا بقى ليه نهار قال الشيطان لقد اطاعوه فما نفعه ولقد عصوه فما ضره صح ولا لا؟ اللي يطيع الشيطان يقدر الشيطان ينفعه كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر عمل ايه الشيطان؟ قال دفع عنك قال له ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم سبحان الله تخيل ان الشيطان ملوش سلطان عليك لما كان يكون صلى ركعتين بالليل يقدر الشيطان يقول لك لا نام والله ما يقدر اقول كده اعوذ بالله من الشيطان يروح قايم كده ووضح ما يقدرش يقدر الشيطان يقدر الشيطان يقفل من يقول لك المصحف افتح المصحف كده ويقرا يقدر الشيطان يقفله ويزين لك يوسوس لك وربنا بيقول ان كيد الشيطان كان ايه؟ كان ضعيف ولا على النساء ان كيدكن ايه؟ طب ربنا يغفر بقى المهم سبحان الله العظيم كيد الشيطان ضعيف زي الهلال فانت تستطيع ان تقهره ايه بقوه الايمان يا اخي نعم، بقوة الإيمان لا حول ولا قوة إلا بالله فأنت إذا آمنت إيمانا صادقا طهرت أي قوة فالفرار بالدين إذا رأيت أرضا ترتكب فيها المعاصي ولا تستطيع أن تعيش فيها من أرض الله يجب أن تهاجر إلى أرض تقربك من الله وتقربك إيه من الإيمان أما أن تهجر المجتمع وتعيش معزولا عنه وبعدين تقول لي كده أفضل لا أن تعيش مع الناس وتتحمل ب- البلايا بتاعتهم وتتحمل الاذى بتاعهم افضل لك من ان تعتزلهم ولا تتحمل ايه البلاوي بتاعتهم ليه؟ لان في تحملك للبلوى ايه؟ صبر ومصابره وجهاد لان انت تعمل حاجات وانت داخل المجتمع المتمسم الذي يدعي الاسلام وهو ليس بمسلم فتوحد الله لا اله الا الله الفرار بالدين يسير طيب وبعدين والوفاء بالنفس تعال للنفس سئلت سؤال وانا على عرفات سؤال غريب قوي لم يخطر لي على بالي ويانا بنسيت اسئله واحد قال لي انا جاي احج لان الحقيقه كنت نذرت نذر لو ربنا حقق كذا لذهبت للحج راح احج يبقى يا مولانا الحجه دي حجه الاسلام ولا ده وفاه النذر الحقيقه كان سؤال غريب وكان سؤال يعني اول مره اسمعه قلت له والله الاعمال بالنيات انت جاي هنا ليه ايه اللي جابك هنا علشان انت نذرت ان لو لو ربنا مثلا شاف الزوجه او يعني اكيد يعني هي دي- شاف الزوجه دي سهله بس لها ينزل لها حد على بعضها لكن هي موت خير خير ان شاء الله لكن سبحان الله يجب انه نذر ان يحج قلت له، الاعمال بالنيات الاعمال بالنيات نيته كانت على ايه؟ وفاء الناس وانا نيته على اداء الحج ثانياته على وفاء النذر قلت له ده بقى وفاء النذر وتطير في رقبتك ها الحجه الطريقه ما كنتش حكيت قبل كده قال لا ما حليتش قلت له يبقى لسه الحجه فاتت ايه بس يا مولانا انت ما تجادلش احنا على عرفات قبل الساعه والمغرب تقريبا ما تقدرش تلاقي بص مش عاجبك بقى انزل مكه اسال هناك سبحان الله لكن لا اله الا الله الوفاء بالنذر من رحمه الله بيك ما فرضش علينا نذر اه ربنا فرض علينا نذر امال فرضه ليه؟ ربنا عمل النذر دي عارف ايه؟ قال- قال ربنا علم بخل المسلم في العباده يعني عارف ان انت كسول في قراءة القرآن يروح يعيد لك ابنك رب لو ابني صحي هختم القرآن الشهر ده ثلاث مرات هو عمره في حياته ما ختمه مرة رجل 40 سنة على قيد الحياة ما ختمش القرآن مرة فربنا عشان قال يقربوا منه يبتليه في ابنه عشان ايه؟ عشان هو ينذر نفسه عشان يقرأ القرآن ثلاث مرات والثواب راجع لمين بعد كده؟ ليه كده؟ هو راجع لله في حاجة؟ يجي البخل البخيل في المادة عارف ان انت جلده ما بيصلحش يعني 5000 الا باجتماع جمعيه عموميه غير عاديه ها او باجتماع للجنه النقابيه اي حاجه لان هناك من الناس ونعرفها كتير قوي اذا وضع الجنيه في في الجيش ولا وضعه البنك يقول له نم لن يدعي لك احد بعد ذلك انت اتنقلت من اهالي كثيره في نوم في الابد ها صلي على اربع ركعات خلاص انتهت سبحان الله قضي الامر حتى يقول البخيل اذا ادخل درهمه في كيس نقوده ادخل لن ترى النور مره اخرى خلاص المصيبه للبخيل يا اخواني اللي مزعلني على البخيل ايه؟ حاجه كبيره قوي انه يعيش في الدنيا معيشه الفقراء ويحاسب يوم القيامه حساب الاغنياء زعل ولا ما زعلش؟ اعيش فقري في الدنيا والحد ما يعمل على الاغنياء فاضل ايه؟ ها؟ لا ده انا اعيش بقى واتمتع بما يرضي الله طبعا ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده ربنا يحب يلبس- لابس ويجيب حاجات في البيت حلوه ويوسع على اهل بيتك وينفق ذو سعه من سعته عشان ربنا يشوف اثر النعمه على عبده سبحان الله وكان لابي حنيفه دارا واسعه وكان يلبس رضوان عليه افخر الثياب وكان المتجر بتاعه اكبر متجر للحرير في بلاد العراق وكان يقسم الايراد بتاع المحل نصين نص لاهل بيته ونص لله رب العالمين سبحان الله كان ربنا بيبارك لا اله الا الله فسبحان الله البخيل في المال ربنا يبتليه ببلوى واعصب لو ربنا طلعني من المصاب ده على خير اطلع خمسة جنيه لله يعني دي خمسة جنيه دي تعتبر يعني كبيرة من الكبائر عنده ها واخد بالك فسبحان الله يجي ربنا يرزقه عشان يطلع منه ايه خمسة. هو لو ما زناش ايه اللي هيطلع الخمسة جنيه نجيب البخيل ده ها زي ما قلت لك امتحن البخيل اولاده الثلاث انا عايز اشوف مين اللي يرثني في البخل والعياذ بالله وجاب لهم عصا عارف العصا؟ قال انا عايز اسال سؤال كيف تستخدمونها العصا دي تع- تع- تعملوا فيها ايه لو واحد مصري مصري كان جاري طبعا امين صح ولا لا ها قال كبيرهم امصها مصا حتى لا يدري رائيها اهي ملقاة من عام ام منذ عامين يفضل يمط يمط في العظمه لغايه ما اللي يشوفها يقول يا ترى دي مرميه على الكوم والله من زباله من سنه والله من سنتين ما عجبوش الكلام قال له لا بصاحبها انت مبذر ليه الورد والطاني اعقل قال له امصها ثم الوقها يعني زي الايه النقطه زي اللي بقى يعني ثم اكلها خلاص هيفضل ي- يعني ايه ي- ي- يعملها زي اللي بقى فوق لغايه ما قال له لست بصاحبها انت مبذر ده اخوك الواد الثالث بقى ناصح ها قال له ابصها ثم ادقها واتفها قال انت صاحبها انت وريثي انت ابن بخيل ابن بخيل سبحان الله لا اله الا الله فالبخل ده مصيبه كبيره فربنا يعمل من رحمته تيجي ناحيه البخيل ده ويعمل له ايه؟ يقول له بقى احنا هنزقك زنقه عشان ايه؟ عشان تطلع من اللي على قلبك ها طلع من اللي عندك لا اله الا الله فسبحان الله العظيم البخيل للاسف الشديد لم يدخل الجنه مكتوب على الباب جنة عبارتين لا يدخلك بخيل ولا ديوث البخيل وعرفناه الصحابة يعرف ومن الديوث مين الديوث قال عليه الصلاة والسلام الذي يعرف القبح في أهله ويسكت عليه يعرف أن أهله بيته أي كلام ساكت في القبح شاف بنته طالعة بنطلون الله أعلم هي لبست إزاي سبحان الله ومبسوط أن البنت كبرت وراحت الجامعة وفين البنت يا حاجة يا اخويا انت مالك كده كل يوم شويه تسال على البنت انت مالها البنت فاتك البنت دي راحت عند الكوافير طب انا فاكر راحت مكان وحش ولا حاجه طب يا اخويا اتنال على عينك لا اله الا الله اين الرجال؟ اين الرجال؟ يا شيخ مالك الدين فين الشهامه؟ فين الرجوله؟ اركن الدين على جنب اين الرجال يا ناس؟ يا اخي ده لا اله الا الله الن- الانسان الحر الانسان اللي عنده الغيره العربيه ها؟ العرب ده غيور على الحرمات عنتر العبد راجل لا مسلم ولا غيره مات قبل الاسلام قال واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه لما يلاقي جارته يعمل ايه؟ يغض طرفه يعاكس ضد الجار لا سبحان الله لذلك ان در- ان تنظر الى 100 امراه خير لك من ان تنظر الى زوجة جارك وان تزني ب 100 امراه خير لك ان تزني بحريرة جارك من ضمن الناس اللي هم ربنا مش هيغفر لهم ولا ينظر اليه ولا يزكيهم يوم القيامه الزاني بحريرة جاره اللي تخطى 600 حد تخطى حد الاسلام وحد الله وحد الجوار كان بيقول هو اللي حافظ على الحرمات لكن هو سبحان الله هو اللي جاي منه الشر لا اله الا الله فالانسان المسلم من الواجب لا اله الا الله ان يوفي بالناس احنا بقى في حته مهمه قوي مش واقفين بيها النذر اللي نذرناه على انفسنا ان نقيم شرع الله في بيوتنا ولا نوفي به لازم يا اخوانا نوفي بالنذر نوفي بالنفس ونلحق اوام اللي عليه نفس يقضيه قبل ما العمر يعدي وبعدين لما تيجي تنذر بالله عليك يبقى تكفر على نفسك شويه ما تكفرهاش لان عشان تيجي تحت الجد بقى ايه ده صعب واحد ساعه سنتين دلوقتي في الثانويه العامه وابوه شايفه تعبان وأنا- يا رب لو ايه تشوف اصلي 100 ركعه خف شويه خليهم 10 ربنا ما فرض عليك حاجه خليهم 10 خليهم 20 لكن 100 ما توسعهاش قوي لان انت قدراتك محدوده ما تخليهمش 1000 جنيه خليهم 100 بس بلاش 100 خليهم 10 جنيه بس عشان تقدر لو طلعت اكثر يبقى خير فانت لم لم يكلفك الله ولم يفرض الله عليك نذرا ولكن انت اللي بتكلف نفسك بيه فاذا فرضت على نفسك نذرا يجب ان توفي الذين ايه ويوفون بالناس اه من ضمن الصفات بتاع المؤمنين الوفاء بالناس طب يا سيدي الوفاء بالناس واداء الكفارات الكفارات اللي ايه؟ واحد حلف يمين قال والله العظيم ما انا واكل من اكل كده وبعدين بص كده بقى بدل ما أنا مش هاكل من اكل اهل بيت ما ناكل منين؟ ها؟ من اين اكل؟ لا اله الا الله فسبحان الله العظيم ايه؟ يعود فيكفر عن يمين اما ان يطعم عشرة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام من ضروري متتابعة واحد كان ايام الضلالة كان بيفطر رمضان وافطار يوم في رمضان عمد لا يجزئه صوم الدهر كله وان صام لكن دي كفاره ايه 60 يوم متواصله 60 يوم متواصله بحيث لو صمت 59 وجيت فطرت اليوم الستين بعيد الستين من الاول خلي بالك ليذوق وبال اهله 60 يوم متواصل مش قادر يطعم 60 مسكينا 60 مسكينا ليه؟ قال من اوسط ما تطعمون به اهليكم يبقى خلاص جبنا لهم شويه فول لا يا حبيبي مش انت بتاكل فول على طول ممكن في ناس اللي بياكل فول على طول لكن انت شوف مصروفك اليوم في الاكل قد ايه؟ بتقريب 3 جنيه مثلا خلاص يبقى 3 في 60 بكام؟ 180 لكن واحد بيقول ده انا قعدت 10 سنين مصوم بدون عذر اروح فين؟ تروح لجنه المخ هتروح فين اوديك فين؟ في حل هتوحد الله لا اله الا الله انت لو تضرب 20 سنه 20 رمضان في 30 يوم بكام؟ ب 600 660 3000 36000 عليك 36000 يوم صيام معقوله؟ ده ده ده- ده ده الحسبه طب تعمل ايه؟ اهل العلم برضه ما سويناش برضه ما احنا ما ابن ادم اصل يا اخوانا قال الناس زي ما قلت لكم قبل كده استثنان مبتلى ومعافى احمدوا الله على العافيه وارحموا اهل البلاء اهل البلاء اول نوع من البلاء بلاء الدين لان سيدنا الحسن الله يرضى عليه قال اذا جاءتني مصيبه احمد الله عليها في امور اربعه احمد ربنا عشان المصيبه عشان اربع حاجات المصيبه قال احمد الله انها ليست في ديني سلام على كلام الحب قال بحمد ربنا ان المصيبه مش في الايه في دي. لان المصيبه في الدنيا ايه تتعوض لكن المصيبه في الدين مش بسهوله واحد يحافظ على دروس العلم ويجي يقطع مش بسهوله واحد بيصوم ويبطل صيام مش بسهوله واحد يقرا القران ويبطل مش بسهوله واحد يخرج من وانا عن منكر يقول يا عم وانا مالي او انا صالح الكون دي صعبه جدا ده بلاء في الدين صعب نسال الله ان يتوب علينا جميعا والا يجعل مصيبتنا في ديننا امين يا رب العالمين احمد الله انها ليست في ايه في ديني آه. قال واحمد الله ان رزقني الصبر عليها طب ربنا بيدي مصيره ايه ويديك سنه ايه صبر لان واحد يقول لك عارف فلان لو ماتت امه يمكن يتجنن تموت امه او ابوه ولا يتجنن ولا حاجه سبحان المصبر سبحان الذي يلقي الصبر بردا وسلاما على قلوب المؤمنين ومن يتصبر يصبره الله الحمد لله انها من في الدين الحمد لله انها رزقنا الصبر عليها الحمد لله انها ليست اكبر من ذلك يعني ربنا اصابني في نظري مثلا في عيني فقدت النظر اقول يا سلام احمد ربنا الحمد لله اللي ليا لسان وليا رجلين وليا ايدين وليا بق دي سبحان الله واحد اصيب سبحان الله رجله اتقطعت الحمد لله سد رجله وفي ناس رجلها الاثنين مقطوعين وفي ايدين مقطوعين ولا اطرق في اطرافك الاربعه الحمد لله ان لي عقل وفكس واحد مجنون سبحان الله ما فيهوش عقل واحد سبحان الله نايم على ظهره ما يقدرش يتحرك في ناس بيقتلوهم عن طريق انبوبه عن طريق المريء لا اله الا الله فاحمد الله ان المصيبه ليست اكبر من ذلك يبقى كان امره ثلاث الامر الرابع قال ايه قال واحمد الله انه سوف يثيبني عليها يوم القيامه يا الله على الكلام سيدي اخد عليك هو الواحد لما يسمع الكلام ده يتمنى تجيله مصيبه صح ولا لا يعني مش قوي كده بس ايه نسال الله العافيه لان احنا ضعاف اه نسال الله العافيه لان احنا ضعفاء برضه مش ايه مش عندنا قوه الايمان اللي تستطيع يعني لا اله الا الله فام حسب الناس ان ي- ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم ايه هم لا يفتنون يعني ايه يختبروا وتنزل عليهم المصائب سبحان الله ويا دنيا استدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي يا سلام يا سلام الله الحج يا سلام قال يا دنيا دوس شويه على اهل الايه؟ اهل الايمان، ليه؟ علشان اللي يحبوا لقاء الله بقى، خلاص بقى واحد الدنيا يعني يا دنيا اشتدي على اصفيائي حتى يزدادوا شوقا الى لقائي حتى يقول رب العباد وعزتي وجلالي اني لامنع الدنيا من عبد المؤمن ربنا بيمنع الدنيا والعز اللي فيها عن العبد المؤمن كما يمنع اهل المريض المريض عن الطعام والشراب الدكتور يقول لك الواد لا ياكل ولا يشرب يشرب ثلاث اربع ايام يجي الواد يقول عايز اكل عايز جبنه عايز لحمه اللي ما فيش يبقى اهل المريض حريصين على ايه؟ على شفاء ايه؟ ابنهم فبيمنعوه بامر قبيح، قال ربنا من- ولله المثل الاعلى، قال ربنا من رحمته قال يمنع الدنيا عن المؤمن زي ما اهل المريض بيمنعوا الاكل عن ايه؟ عن المرض عشان ايه؟ عشان في, في ذلك شفاء، يا سلام، وما اصل الدنيا لو فتحت على واحد يا اخوانا نسال الله السلامه، يا ما فتحت الدنيا على ناس كانوا بيقعدوا لنا في الصف الاول، والله فتحت ده الاول ولا الاخير؟ ده اذا شفت يوم الجمعه يبقى يشكر، ونسال الله ان يعافينا واياكم. ونسأل الله أن يقيمنا على طريق وإياكم وأنا عايزك تيجي المسجد لله لا لأحد ولا لمصلحة ولا لقضاء شيء معين اللي بيجي للمسجد لقضاء شيء معين بمجرد قضاء شيء معين ده بيولي كم من أناس اتوا المسجد للأرض الزواج عايز أتجوز في الجامعة تفكير أوي أوي ويحصل ونجوزه وكل سنه وانت طيب وخالتي وخالاتك ها ولا خالتي وخالتك ايه في السراء والخلاف سبحان الله لا اله الا الله لا انا عارف تيجي الجامع لله ومطلع علاقتك بالمسجد وتعرض علاقتك بدرس العلم وتعرض علاقتك سبحان الله مين فينا بعد بعد 20 حلقه من فتح الباري ما يحبش ابن حجر العسقلاني مين فينا ما يحبش الامام البخاري مين فينا ما يحبش رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بعض الكلام ده بيحبب بيزيد جرعه الحب هو اصلا احنا بنحب ها ولكن هذا يزيد جرعه الحب ها؟ مين فينا آه، لا بفضل الله في الدروس ح- آه، حبينا الحسن البصري او المشهور رضي الله عنه آه، سهل بن عبد الله رضي الله عنه ابن تيميه رضي الله عنه يا سلام نفضل ندعو لهم ليوم القيامه سبحان الله لكن لما اقول لك فلان اقول لك يلا بقى اطرح مراح لا اله الا الله ايه اشاع اشاع ال- ال- الفاحشه في الارض لا اله الا الله فنريد ان نقول ان المؤمن يجب ان يوفي في النفس ويجب دائما ان يس- ان يكون سائرا في طريق الله سبحانه وتعالى ويجب ان يكون عنوانا صالحا للمسلمين اللهم اجعلنا للمؤمنين قادة وائمة يا اكرم الاكرمين طيب يا سيدي اداء الكفارة اداء الكفارة وبعدين والتعفف بالنكاح الموضوع ده بيألم الشباب شوية وبيألمني انا خاصة لاننا شايف الوضع الاقتصادي بتاع الناس والكارثة والكارثة ان الناس بيعقدوا امر الجواز رغم ان الازمة الاقتصادية متراكمة ومحكمة على الكل كل فين وفين لما نعقد قران واحد والله اذكر في السبعينات ما كانش يجي جمعة ولا درس الا ونعقد قران ثابت بس واذا بالامر يختلف دلوقتي في المناسبات بقى كل سنة نعقد لنا عقدين ثلاثة انا مش زعلان من قله العقل احنا لا بناخد حاجه ولا نغيره لكن القضيه ان معنى عقل يعني ايه معنى اقامه اسم مسلم. يعني هذا الشاب شجع على ان يغض بصره سيدنا ابن مسعود ماتت زوجته اسمع الكلام راح دفنها ورجع بعد صلاه المغرب اتجوز طبعا اخواتنا الستات هيزعلوا دلوقتي ده كلام يا ابن مسعود ده احنا كنا بنحبك قوي كل ده كلام تعمله ماذا قال ابن مسعود قال ابن مسعود اخاف ان مت الليله أن ألقى الله عذبا لأن ألقى الله بكل ذنب أحب لي من أن ألقى الله عذبا فراركم عذابكم ما يزعلوش اخواننا العذاب ابدا يسلك نفسك الزواج ان شاء الله وما تقوليش انا معيش ولا مليم ربنا يرزقك ازاي ما تسالش يعني انا اسال ربنا انت هتفك المشكله يا رب يا رب ازاي ها معقول الكلام ده يا رب انت هتربيني ابني ازاي هو اللي هيربيني بطريقته سبحانه وتعالى بحكمته بقدرته بسبب علمه لان المشكله في يدنا تحتاج الى اداره الجدول صح ولا لا؟ لازم نعمل دراسه والارباح والخسائر والحسابات والاصول الثابته والاصول المتحركه والكلام ده كله لازم نعمل دراسه لكن عند ربنا عايز دراسه ولا عايز اكون فيقول زوج فلان اتجوز فلان سبحان الله كانوا ونقول دائما كانوا ييسرون امر الحلال فكان امر الحرام صعب حد سمع عن الاغتصاب الا بعد ان يسر امر الحرام وصعد امر الحلال تعال ادخل على ابو واحده انا عايز اتجوز بنتك يفضل يعمل لك ولا كشف هيئه ونفسه يعمل لك كشف رياضي تلعب قدام وتنزل تمرين تسعه وتفتح تمرين 14 و... وتجري حوالين السرير خمس مرات ويشوف صحتك سبحان الله هو مكتوب يعمل الحركه دي معاك لكن لا اله الا الله وبعد ما يطلع عينيك ولا شوف يرجع بنات الناس الشعب الاول اول جلسه بتبقى حلوه وحنينه وطيبه او طيب قوي او العروسه ده ده اول مره لا يكشر عن انيابه وان رايت انيابا ليس بارزه فلا تظنن ان الليث يتبع اوعى تفكر يا اللي يعملها كده انه بيتحقق ما تغترش بان حمادك اول يوم تبتسم لان بعد هذا التبسم ارى تحت الرماد وجي- آه، وميض نار ويوشك ان يكون له ضراب يعني انا شايف آه، ضحك. الاول يقول له شوف يا ابني الثقيل علينا والخ- جمله محفوظه تسمعها من اسكندريه للطوار لا والله ما في ابو عروسه الا ما قالها الا قليل وقليل ما هم تقول له شوف يا ابني الكثير علينا والقليل على عليك يا ابني اللي بتقدر عليه واحنا احنا بنشتري راس ايه الفاظ محفوظه زي ما تروح تجيب لواحد حاجه ساعه ولا شاي في البيت ليه كده وانا غريب هو احنا ايه في البيت غريب كلام محفوظ حتى الادمان الواحد من سماعه ايوه جاب لك وقول له سكر الله لا لا لازم كلمتين دول. وانا غريب لا مش غريب لا هو انا غريب يا ابني ما تتغير بقى خلاص الكلام اللي سمعناها كتير وقت. خلي بيتك مسلم المهم وبعد الجلسه الاولى تيجي يقول لك طب سيب لي بس الاسم وبتاع وانا هسال عليك يروح الاول بقى يروح المدرسه الحضانه اللي كنت فيها من 30 سنه يسال على اسلوبك في الحياه ويسال عن السلاله بتاعتك ويروح ضرب محفوظات ويجيب جد جدك المهم بعد ما يسال ويطقس كويس قوي يروح عند الدوله يشوف ليه فلاح هناك ولا لا وبعدين يطلع على الاسم يشوف انت مش مجموعين ولا لا المهم بعد الموضوع ده كله وتعالى يا ابني نتفق بقى واجرك الله واتفقوا على الا تفتن ليه؟ هو عارف كتير وغطاء واحد موظف يقول لك انا باخد 70 جنيه وما عنديش الا يعني الا هم ال 70 ماليش ظهر الثانيه وبدور على شقه ده قالت واضحه اهي ب- ب- بالمرتكب يعني شوف يا ابني بقى روح بقى لما تجيب شقه خمس مطارح في المهندسين خلي بالك انت هو انا عايز اقول له مع ازاي انت عارف الحضر اليهودي اللي قالوا لما العود يختار ها هو ده بقى عايز يقول له خمس مصالح وبعدين انت عليك السجاجيد والنجف والجزمه والشراب والمله ومش حاجه غريبه قوانين ما انزل الله من سلطان وبعدين احنا يا بنتنا احنا مش هن- مش هنغال عليك يا ابني عايزين تفتح حته خاتم سلسله بسيط كده يعني حاجه ب 7 8000 جنيه حاجه على الماشي كده وخلاص ما انت ما دام معاك الراجل بيقول لك ما معيش الا 1000 جنيه تقول له خاتم سلسله هو نفسه ما يعرفش ينطق سلسله يعني ايه ولا هو شاف سبحان الله فنقول له دي شبكه بس هنعمل فرحه ضيق كده في النادي ب- يعني يعني انت ايه عليك فرح الكد السناوي واحنا علينا فرح الدخل الراجل يقول لك ما معيش يبقى اذا هذه العقبات يروح يتكلم بالله عليه يحكم على الجواز ها ولا يحكم على الزواج امر طبيعي يحكم طبعا ايه اللي يغلب وبعد الورطه دي كلها يبقى لازم تواجد خير مرات بتطلع بعد ما كانت كويسه قوي وسلسه ومستانسه واليفه ها ايام الخطبه اذا بالحال يتغير بعد ايه؟ ها بعد الزواج وتتكشف الامور وغطى الحل ايه؟ واللي في البيت تطلع المغرب كده ولا ايه؟ واللي فيها من الشقاق بيظهر لا إله- ويقب على السطح لا اله الا الله جاب عيل اذا عايز نفسه ينفصل وبعدين يقول لك لا طبعا انفصل ده انا الشقه اللي طل... اللي طفحت فيها الحامي ها هتطير انا ها هنا قاعدون ها آه اروح فين لا اله الا الله يبقى اذا قاعد على مضض يبتدي يرثيها وهي ترثيه وتبتدي مشاكل الصبح لو يسرنا الامر بالاسلام ولو عدنا الى النبع الاول ولو عدنا الى المعين الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ايه تعال يا ابني عندك ايه عندي كذا طب يا ابني روح جهز اللي تقدر عليه سهل تجيب سرير ولاد تجيب حظيره تجيب سجاد انت مش بتشتري الراجل ده ولا انت بتكذب علينا ما انت بتنافق بقى انت مش بتشتري الراجل ده لا ده انت عايز تشتري ثروه بقى ده انت عايز تبيع ها، انت بتتاجر فيبقى اذا لو يسرنا الامر في الحلال بالله عليك الحرام يظهر ايه اللي يخلي جرام ده تتصدر تكذب في الحلال اصبح انا بقولش طبعا الاعلام مسؤول وكل من لنا لكن نحن ايضا مشاركين للاسف في المسؤوليه اولياء الامور مشاركون في المسؤوليه ويجب ان يتقوا الله لازم اللي بيعمل فرح في النادي ب 40 و50 الف يتقي الله ال 50 الف دي تجوز سبعه ثمانيه تجيب لهم شقق تجهزهم وتعمل خير تفتح بيوت وتدخل الافراح في قلوب الناس وتفرح البنت اللي عدت ال 35 وما اتجوزتش لا اله الا الله يا اخوانا حاجات تحصل انا عندي بيانات لبنات عندها 38 سنه بنت لم تتزوج ليه؟ لان اخوها مترجم اخوها البيت ازاي تاخد واحد مع الكيس الابيض يا اخويا جوزت وقفت افراح الله يوقف حالك لا اله الا الله بعيد لا اله الا الله لكن لا ازاي انا هديها لواحد هديها لواحد ايه ما خلاص انا واحد اللي هيجي ده دي مؤذي اقسم بالله الدفتر والاجنده اللي مسجل فيها البنات بتاع الدراسه اذا فريتها في ليله من الليالي ما يجي لي نوم من النكد ايه لان امر المسلمين مش مش يهمنا امر المسلمين مش نزعل لما نلاقي المسلمين البلاوي منتشره بينهم كان الانسان يفرح لما يجد الاسلام موجود في البيوت وفي الناس وكلام الناس احنا مش عايزين الاسلام في المسجد فقط انا عايز وجود اكثر لان المسجد هو الاسلام موجود فيه موجود فيه اريد اسلاما في البيوت في الزوجه وفي الزوجه وفي الاب وفي الابن وفي الام وفي الاخت وفي العمه وفي الخاله وفي الاهل يبقى كلنا حلقه واحده داخل كتاب الله وما دمت داخل حدود الله فانت في راحه فمن شعب الايمان التعفف في الزواج يا عكاز واحد من الصحابه اسمه عكاز امتزوج انت قال لا يا رسول الله قال وقادر عندك مقدرة مادية تقدر تفتح بيت قال له نعم يا رسول الله قال لا أظن أنك مسلما يا عكاف إنما من كان قادرا ولا يتزوج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا الحكاية خطيرة أوي يبقى الوقت اللي بيتقدم قاعد يتسلل بقى يقول لك لا دي طويلة دي 5 سم زيادة احنا عايزينها ثلاثة أقل احنا عايزين واحد عايز جواز عايز واحدة طولها 171 سم بالله عليك يعني هل هذه طلبات مسلم المسلم يقول انا عايز زوجه تتقي الله تعينني على الدهر يا سيادته بعت لي 171 صمت اهو ها وتكون ذات شعر اسود ساحب هو انا بالله عليك هروح بقى ولا والنبي تقول لك مش عيب الكلام احنا هنجوز الناس دي يعني ايه؟ يا منقبه يا محجبه صح ولا لا؟ اما حكايه التفاصيل دي تروح تجيبها بقى من جريده الجمهوريه ولا ايه؟ ما كله في جريده الجمهوريه من اسره محافظه عايزاه مهندس او طبيب تقدس الحياه الزوجيه احنا عايزين ده احنا بالجامع لا احنا بالجامع ما هتقدس امال بالجامع مش هتقدس ها؟ التعفف بالزواج انا عايز اقول لاخواننا الشباب ما يزعلوش من هذا الكلام انا عايز الشباب يتشجع الشاب اللي اتخرج واستلم شغلانه ربنا من عليه باي شغل ومش لاقي يتجوز يتوكل على الله ويطلق باب الزواج والله كتب على نفسه ان يعين الشاب الذي يريد ان يعوق نفسه بالزواج ولما ربنا يعد وعده لا يتخلف وانا اصدق كلام الله اه اه يعني مصدق قوي كلام الله سبحانه ده في واحد يترك بيبقى معاك ولا مليم وانت ربنا يقول لك ربنا يصحيك والله بيسهل واتكل على الله وربنا يكرمك بس ايه يعني ما ارجو ان اولاد الامور ما يفهموش غلط يقول لك الله يا سيدنا الشيخ انت تقول لي لا، يروح يجيب لي واحده و- وانا بصرف عليه لغايه دلوقتي لا انا بقول يصرف عليه انا بقول هو بيصرف على روحه هو له اراد خاص بيه عمل خاص بيه سواء حرفي سواء صنايعي سواء وظيفه سواء مهنه قطاع عام قطاع خاص اللي بيوصفني اكثر لما نروح بعض البيوت وبتصل بيهم اقول لهم عندي اخ عريس يا اخوانا وانا عايز بنتكم بيشتغل في القطاع العام ولا في القطاع الخاص؟ لا والله بيشتغل في القطاع الخاص، لا يا استاذ اصل احنا عايزين حاجه مضمونه، الضمان على الله. الضمان على الله، لا اله الا الله، ما يكتفي ايدينا ما تنفعش خالص ما تنفعش تنفع في الجامع دي، دي ما تنفعش في حكايه القطاع العام، القطاع العام وقصير. وراجل مسلم يعرف ربنا الله سوف يرزقه. هو عرفني انا كنت واحد قاعد على القهوه واقول لهم كل ده سبحان الله وبعدين برضه كلمه صغيره لاخواننا الشباب اللي بيضوا وشنا في البيوت برضه في احيانا بتحصل حركات كده واللي قاعد فاهم اللي بيحصل منه فاهم يعني ونسال الله السلام لان كله على دماغ الشيخ متوحد الله لا اله الا الله خلاص طب خمس دقايق وهو مصاب ان شاء الله طب يا سيدي التعفف بالنكاح وبعدين القيام بحقوق العيال الله ده مش بعمل ايمان لا ده اخطر حاجه ليس اليتيم الذي قد مات والده أو مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا بل اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا هذا اليتيم الأم في مكان الأب في مكان فمراعاة الأولاد دي مسؤولية خطيرة اتق الله في أولادنا ومن ضمن حقوق الابن عليه أن تسميه اسم صالح وتختار له أم صالحة ثم من البداية أهو تختار له زوجة صالحة تجيب له واحده عشان بنت فلان بيه لا تجيب له واحده صالحه عشان تخلف ولد صالح تختار له ام صالحه تختار له اسم حلو لكن لا هو عايز الواد يعيش سميه اي اسم بقى سبحان الله لا سميه الاسماء التي يرضاها الله سبحانه وتعالى سبحان الله من حقوق الابن ان تعلمه القران العيال النهارده من النباهه ومن الذكاء في مكان ان نحفظهم القران وهم صغيرين واللي ما حفظش القران صغير يحفظه وديه كان بيتخرج من الجامعه ومحفظ القران يبتدي يحفظ ايه القضيه زي ما كان بيحفظ الكيمياء والطبيعه والرياضه البحته والهندسه الوصفيه و- والفارماكولوجي والحاجات دي كله كله ده يحفظ القران ايه القضيه القران مش صعب بالحفظ بتقوى الله تحفظ القران وبتقوى الله يحافظ الله لك على القران في قلبك اما انك تضيع ايامك هباء منثورا تقول احنا كويسين او لا انا اتمنى ان اجد كل من في المسجد يحفظ كتاب الله العمليه سهله قوي اللي مش اللي ما ما حفظش اي حاجه يبدا من النهارده كل يوم 10 ايات ويسمعها حتى اليوم في الصلوات على مدى ثلاث سنين ما في غيرهم ان شاء الله يكون قد حفظ القران كله باذن الله بس انت واظب على كده ما تخليش ليله تعدي منك بهذا الشكل وبعدين يحفظ 10 ايات ودي مراتك المصحف سمعي لي يا ام محمود تقعد تسمع لك ادي والدتك المصحف ادي والدك المصحف لو سمع لي وقاعد يسمع وسمع على طريقه الكتاب بتاع زمان تعالى اقعد في المسجد مع اخوانا اقول عايزين نحفظ العشر ايات من سوره النساء من كذا لكذا ابدا واحد يقولهم والثاني يقولهم والثالث يقولهم هيقوموا كلهم حافظينها خلي المجال بتاعتك كلها خير لو حفظت القران سبحان الله اكرم اكرمت انت واكرم ابنائك من بعدك واكرم ابوك وامك يوم القيامه اه كل العيله تتكلم عشان حافظ القران ده اللهم ثبت لحافظ القران القران في صدره وحفظ من لم يحفظ يا اكرم الاكرمين يا رب واجعلنا من العاملين به يا رب طيب والله يا مؤمن سبحان الله يعني يوم الجمعة وأنا مع إخواننا في الخطبة اللي كنت فيها وعملوا مسابقة سبحان الله لأسرتين من الأطفال في المسجد سموا أسرة أسرة الفاروق وأسرة أسرة الصديق وقعدوا يسألوا أسئلة فقعدوا يسألوا الولاد في القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله الواحد قاعد يعني مش سعيد بس يعني الواحد يعني ده بقول لو يعرف في ثغرة في ثغرة سبحان الله حاجة تفرح قول يا ابني سبحان الله قول اول ال عمران بسم الله الرحمن الرحيم الف لام لا يخ- لا اله الا ال عمران قول اول مريم لا اله الا الله قول يا ابني سبحان الله العظيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات- تروح داخل في سوره ياسين يقول لك في الكهف طب الثانيه دي ان الذين تقول لك في الصله الثالثه يقول لك في دخان لا اله الا الله والنطق ايه؟ نطق ايه ما شاء الله الفرق حروف ايه؟ احكام تلاوه ايه؟ الغن رن والادغام والاخفاء والاظهار والكباله ما شاء الله لا قوه الا بالله والعيل ايه؟ ما يتعداش 10 سنوات ايه المجهود اللي اتعمل معاه؟ ابوه وامه في البيت والمعلم في المسجد او في المدرسه بس احنا مش عايزين مشكله فقدنا الامل في المدرسه فلتكن انت في البيت قادر ماديا هات شيخ كل جمعه يعدي ساعه على اولادك يقعد معاهم واديله اي مبلغ لله سبحانه وتعالى مش قادر ماديا آه، هات الولد في المسجد او اي مسجد من المساجد اللي بتحفظ ودي امر لا كده ولا كده تعال افتح المصحف قدام ابنك وسبحان الله واقرا وهو يقرا وراءك ويوما ما سوف تجد ابنك قد حفظ معك اعرف واولياء امور اعرف اسره كريمه حوالي الاسره بفضل الله ال- ال- ال- ال- المسلمه كثيره بفضل الله ده بيبشر دايما بالخير طبعا رغم هذا الظلام الذي نحن فيه سبحان الله ابنهم حفظ القران فهو بيحفظ الام بتقعد جوه والشيخ بيحفظه الام بتحفظ اتم الولد حفظ القران الام اتم حفظ القران مع الولد ما تقولش في حاجه اسمها كبير ولا صغير. يا استاذ انا مثلا احفظ والله سوف آه، يراه في قلبك يعني الصحابه اللي دخلوا الاسلام إذا كان فيهم فوق ال 50 وفوق 60 سنه كده ولا لا؟ كان حافظ القران ولا لا؟ كان فيهم حفاظ رضوان الله عليهم فلازم ناخد بالنا من قضيه تربيه الاولاد او القيام بحقوق العيال بر الوالدين دي اتكلمت عليها كتير قوي وحددتها بحثا واتق الله في سر الوالدين وفي جناب العقوق وتربيه الاولاد وصله الرحم كل الناس بقى مفيش اسره مصريه فيها صله رحم للاسف نفسي اشوف عائله مصريه موصوله الرحم كله مقطع لرحمه لا اله الا الله نسال الله سبحانه وتعالى ان يقيمنا واياكم على طريق الله وان يتقبلنا واياكم في عباده الصالحين وان يغفر لنا ولكم ان ربنا على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته